بكام الورد يا معلم وساكت ليه ما تتكلم بكام الورد يا معلم وساكت ليه ما تتكلم وليه أبيض وليه أحمر وليه أبيض وليه أحمر وليه عالخد بيعلم بكام الورد بكام الورد يا معلم بكام الورد يا معلم وساكت ليه ما تتكلم بكام الورد يا معلم وساكت ليه ما تتكلم وليه أبيض وليه أحمر وليه أبيض وليه أحمر وليه عالخد بيعلم بكام الورد بكام الورد يا معلم
ورد الجناين يا قناطر ما ترد واعمل لي نقاطر ورد الجناين يا قناطر ما ترد واعمل لي نقاطر عشقت الورد من حسنك وغير كده بيع شاطر ورد الجناين يا قناطر ما ترد واعمل لي نقاطر ورد الجناين يا قناطر ما ترد واعمل لي نقاطر عشقت الورد من حسنك وغير كده ضيع شاطئ وحياة عيونك رسيمة
الورد يا معلم والعمر ما هيجي علينا
الورد يا معلم وحياة عيونك رسيمة الورد يا معلم والعمر ما هيجي علينا الورد يا معلم وليه أبيض وليه أحمر وليه أبيض وليه أحمر وليه عالخد بيعلم بكامل ورد بكامل ورد يا معلم بكام الورد يا معلم وساكت ليه ما تتكلم بكام الورد يا معلم وساكت ليه ما تتكلم وليه أبيض وليه أحمر وليه أبيض وليه أحمر وليه عالخد بيعلم بكام الورد بكام الورد يا معلم
بكام
آخر حلاوة ومن قدك والورد أصله بلون خدك آخر حلاوة ومن قدك والورد أصله بلون خدك وسايق التقل علينا وليه تحرمنا من وردك آخر حلاوة ومن قدك والورد أصله بلون خدك آخر حلاوة ومن قدك والورد أصله بلون خدك وسايق التقل علينا وليه تحرمنا من وردك خليك مهاوي ويانا وخدنا على قد هوانا خليك مهاود ويانا وخدنا على قد هوانا وليه أبيض وليه أحمر وليه أبيض وليه أحمر وليه عالخد بيعلي بكامل ورد كامل ورد يا معلم وليه أبيض وليه أحمر وليه أبيض وليه أحمر وليه عالخد بيعلم بكامل ورد بكامل ورد يا معلم لو ما الامر لله امرك على على راسي خليك حنين حبيبي خليك حنين حبيبي خليك حنين حبيبي خليك حنين حبيبي مر الهجر قاسي مر الهجر قاسي لو تدري يا غالي وش صار انا بحالي بعدك يا ضي العين غير الصبر مالي لو تدري يا غالي وش صار انا بحالي بعدك يا ضي العين غير الصبر مالي مالي مالي مالي غير الصبر مالي يوم الأمر لله امرك على راسي يوم الأمر لله عمرك على راسي خليك حنين حبيبي خليك حنين حبيبي خليك حنين حبيبي خليك حنين حبيبي مر الهجر قاسي مر الهجر قاسي ما ادري عليك ابكي ما ادري على حالي بنت العهد يا حيف ولا العهد ناسي ما ادري عليك ابكي ما ادري على حالي بنت العهد يا حيف ولا العهد ناسي ناسي ناس ناس ليه ولا العهد ناسي دوم الأمر لله أمرك على راسي دوم الأمر لله أمرك على راسي خليك حنين حبيبي خليك حنين حبيبي خليك حنين حبيبي خليك حنين حبيبي مر الهجر قاسي مر الهجر قاسي عيني شفاها اللون صار النجم والفيك بلكي تجينا اليوم او لفك برمشي عيني شفاها اللون صار النجم والفيك بلكي تجينا اليوم ولفك برمشي برمشي برمشي برمشي ولفك برمشي دوم الأمر لله أمرك على راسي دوم الأمر لله عمرك على راسي خليك حنين حبيبي خليك حنين حبيبي خليك حنين حبيبي خليك حنين حبيبي مر الهجر قاسي مر الهجر قاسي
الهجر قاسي مر الهجر قاسي
الهجر قاسي مر الهجر قاسي أنا لي حاجة عندك وأنت على عندك أنا لي حاجة عندك وأنت على عندك تترك ولا تسلم ولا بترفع يدك تمرق ولا تسلم ولا بترفع يدك وانا لي حاجة عندك وانت على عندك لا تمرمرني وترحل انت شوقي وحبي الاول لا تمرمرني وترحل انت شوقي وحبي الاول تنسى ايام الغرام تفتكر يوم الخصام تنسى ايام الغرام تفتكر يوم الخصام شمعة تطفيني بصدك وانت على عندك أنا لي حاجة عندك وأنت على عندك أنا لي حاجة عندك وأنت على عندك تمرق ولا تسلم ولا بترفع يدك تمرق ولا تسلم ولا بترفع يدك وانا لي حاجة عندك وانت على عندك بعيونك تعاتب هذا طبعك الله غالي هذا طبعا الله غالب مرة بعيونك تعاتب هذا طبعك الله غالي هذا طبعا الله غالب انت قصدي والمرام له عيب ولا حرام انت قصدي والمرام له عيب ولا حرام الهوى مايل اللي عندك وانت على عندك انا لي حاجة عندك وانت على عندك انا لي حاجة عندك وانت على عندك عمرك ولا تسلم ولا بترفع يدك عمرك ولا تسلم ولا بترفع يدك وانا لي حاجة عندك وانت على عندك مرة سلم يوم عليا خلي عينيك بعينيا مرة سلم يوم عليا خلي عينيك بعينيا انت سلوى والمنام دمعة تشكي لك هيام انت سلوى والمنام دمعة تشكي لك هيام مرة سلم يوم عليا خلي عينيك بعينيا مرة سلم يوم عليا خلي عينيك بعينيا انت سر والمنام دمعة تشكي لك هيام انت سر والمنام دمعة تشكي لك هيام الله ومقدر لي ودك وانت على عندك انا لي حاجة عندك وانت على عندك انا لي حاجة عندك وانت على عندك عمرك ولا تسلم ولا بترفع يدك عمرك ولا تسلم ولا بترفع يدك وانا لي حاجة عندك وانت على عينك وانا لي حاجة عندك وانت على عينك انا لي حاجة عندك وانت على عينك انا لي حاجة عندك وانت على عينك انا لي حاجة عندك امانة امانة بقلبي امانة امانة امانة امانة بقلبي امانة لا تجافي يا الصمرة والوعد امانة لا تجافي يا الصمرة والوعد امانة انتهي بالعين تهي انتهي بالعين تهي ما خون الأمانة وما خون الأمانة أمانة أمانة لقلبي أمانة
الأمانة لا جافي يا سمرة والوعد أمانة انتهي بالعين تهي انتهي بالعين تهي ما خون الأمانة وما خون الأمانة سنين تمر وما تمرين صوتي يروح وما تردين سنين تمر وما تمرين صوتي يروح وما تردين كل ما نقرب تبعدي كل ما نقرب تبعدي وين السمره شعلت جمرة وين السمرة شعلت جمرة بقلبي وحيرانة بقلبي وحيرانة أمانة أمانة بقلبي أمانة أمانة أمانة بقلبي أمانة لا جافي يا سمرة والوعد أمانة لا جافي يا سمرة والوعد أمانة انتهي بالعنتين انتهي بالعنتين ما خون الأمانة وما خون الأمانة طلتي وقلنا أهلين انت الفرحة ودمع العين طلتي وقلنا أهلين انت الفرحة ودمع العين لوميني بس خدوعي لوميني بس خدوعي حبك مي يروي ري حبك مي يروي ري وتضلي عطشانة وتضلي عطشانة أمانة أمانة بقلبي أمانة أمانة أمانة بقلبي أمانة لا تجافي يا سمرة والوعد أمانة لا تجافي يا سمرة والوعد أمانة انتهي بالعنتين انتهي بالعنتين ما خون الأمانة وما خون الأمانة ما عرفنا الأسباب دق القلب لما حب دق القلب لما حب وليش انتي زعلانة ليش انتي زعلانة أمانة أمانة أمانة بقلبي أمانة أمانة بقلبي أمانة لا تجافي يا صمرة والوعد أمانة لا تجافي يا صمرة والوعد أمانة انتهي بالعنتي انتهي بالعنتي ما خون الأمانة وما خون الأمانة
دقوا على الخشب دقوا على الخشب دقوا على الخشب يا حبايب دقوا على الخشب سقف وزربوطة يا حبايب للمنتخب دقوا على الخشب يا حبايب دقوا على الخشب سقف وزربوطة يا حبايب للمنتخب بدنا جول هاتوا الجول يهز الملعب عرض وطول بدنا جول هاتوا الجول يهز الملعب عرض وطول والنصر انكتب دقوا على الخشب دقوا على الخشب يا حبايب دقوا على الخشب تحت الخلطوطة يا حبايب للمنتخب دقوا على الخشب يا حبايب دقوا على الخشب تحت الخلطوطة يا حبايب للمنتخب
بدنا جول هاتوا الجول يهز الملعب عرض وطول بدنا جول هاتوا الجول يهز الملعب عرض وطول والنصر انكسب دقوا على الخشب دقوا على الخشب وقولوا اسم الله ويغزي العين حبايبنا فرسان الملعب مين مثلن مين دقوا على الخشب وقولوا اسم الله ويغزي العين حبايبنا فرسان الملعب مين مثلن مين بالفرحة الحلوة لاقوهم كلمات الحب حيوهم الفرحة الحلوة لاقوها كلمات الحب حيوهم وبعطر الورد رشوهم والنصر انكتب دقوا على الخشب دقوا على الخشب يا حبايب دقوا على الخشب تحت وزغلوطة يا حبايب للمنتخب دقوا على الخشب يا حبايب دقوا على الخشب تحت وزغلوطة يا حبايب للمنتخب بدنا جول هاتوا الجول هز الملعب عرض وطول بدنا جول هاتوا الجول هز الملعب عرض وطول والنصر انكتب ودقوا على الخشب دقوا على الخشب وقولوا بدنا كتير جوار بدنا نشوف اللعب الحلو بهمتكم يا رجال دقوا على الخشب وقولوا بدنا كتير جوال بدنا نشوف اللعب الحلو بهمتكم يا رجال بالملعب معكم موعدنا والنصر ان شاء الله لبلدنا الملعب معكم ومعنا والنصر ان شاء الله لبلدنا فرحتنا تكبر فرحتنا والنصر انكتب ودقوا على الخشب اقطعوا عالخشب يا حبايب اقطعوا عالخشب كف وصندوقة يا حبايب للمنتخب اقطعوا عالخشب يا حبايب اقطعوا عالخشب كف وصندوقة يا حبايب للمنتخب بدنا جول هاتوا الجول يهز الملعب عرضه طول بدنا جول هاتوا الجول هز الملعب عرضه طول والنصر انكتب دقوا على الخشب دقوا عالخشب يا حبايب دقوا عالخشب كف وصندوقة يا حبايب للمنتخب
يا ليل يا ليل يا يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا يا ليل مشتاق يعز الحبايب وعزة نفسي آه منها تفوت ليالي الأسى ولا أقولش آه منها مشتاق يعز الحبايب وعزت نفسي آه منها تفوت ليالي الأسى ولا أقولش آه منها وحيرة القلب دابت ما بقاش يجي منها وديني صابر وديني صابر مسير الدنيا تضحك لي آه من عزلي ونار الشوق آه من أنا ليه تشكي من الدنيا يا ورد ليه دمعك يجري على الخد ليه تشكي من الدنيا يا ورد ليه دمعك يجري على الخد افرح جن وعيش متهان افرح جن وعيش متهان ليه الدنيا ما بتدومش لحد ليه الدنيا ما بتدومش لحد ليه تشكي من الدنيا يا ورد ليه دمعك يجري على الخد ليه تشكي من الدنيا يا ورد ليه دمعك يجري على الخد افرح جن وعيش متهان افرح جن وعيش متهان ليه الدنيا ما بتدومش لحد ليه الدنيا ما بتدومش لحد يا ورد دار دموع العين العمر كله يومين ولا حد باين ورد يا ورد وانت يا ورد حبايبك فين افرح غني وعيش متهان افرح غني وعيش متهان الدنيا ما بتدومش لحد الدنيا ما بتدومش لحد افرح غني وعيش متهني افرح غني وعيش متهني دي الدنيا ما بتدومش لحد دي الدنيا ما بتدومش لحد شوف النسيم والكون فرحان وطير سعيد فوق الأغصان آه شوف النسيم والكون فرحان وطير سعيد فوق الأغصان ودع أساك ورد يا ورد وجراح هواك ورد يا ورد ودع أساك ورد يا ورد وجراح هواك ورد يا ورد وابعد ورد عن الأحزان افرح جنبي وعيش متهاني افرح جنبي وعيش متهاني دي الدنيا ما بتدومش لحد دي الدنيا ما بتدومش لحد افرح جنبي وعيش متهاني افرح جنبي وعيش متهاني دي الدنيا ما بتدومش لحد دي الدنيا ما بتدومش لحد يا ورد ليه عايش في عذاب العمر لسه نعيم وشباب يا ورد ليه عايش في عذاب العمر لسه نعيم وشباب انسى اللي فات ورد يا ورد وكوي القرار ورد يا ورد انسى اللي فات ورد يا ورد وطوي القمر ورد يا ورد وكفاية صبر على الأحباب افرح جني وعيش متهاني افرح جني وعيش متهاني دي الدنيا ما بتدومش لحد دي الدنيا ما بتدومش لحد افرح جني وعيش متهاني افرح جني وعيش متهاني دي الدنيا ما بتدومش لحد دي الدنيا ما بتدومش لحد
يا الله شو شوفي حلوين بالستعش وبالعشرين يا الله شوفي حلوين بالستعش وبالعشرين وانا داخلك يا الله رجعني شي عشر سنين وانا داخلك يا الله رجعني شي عشر سنين يا الله شوفي حلوين بالستة شو بالعشرين يا الله شوفي حلوين بالستة شو بالعشرين وانا داخلك يا الله رجعني شي عشر سنين وانا داخلك يا الله رجعني شي عشر سنين
يا قلبي يا شيخ الكار لا تعقل وتطفي النار يا قلبي يا شيخ الكار لا تعقل وتطفي النار يا قلبي يا شيخ الكار لا تعقل وتطفي النار الدنيا ناس ومشوار والما بيحبوا مجانين وانا داخلك يا الله رجعني شي عشر سنين يا الله شوفي حلوي بالستة شو بالعشرين يا الله شوفي حلوي بالستة شو بالعشرين وانا داخلك يا الله رجعني شي عشر سنين وانا داخلك يا الله رجعني شي عشر سنين
خايف اكبر عبكير وعصفور اللي بقلبي يطير انا خايف اكبر عبكير وعصفور اللي بقلبي يطير خايف اكبر عبكير وعصفور اللي بقلبي يطير خليني بالعمر صغير اعشق ويقولوا مسكين وانا داخلك يا الله رجعني شي عشر سنين يا الله شوفي حلوي بالستة شو بالعشرين يا الله شوفي حلوي بالستة شو بالعشرين وانا داخلك يا الله رجعني شي عشر سنين وانا داخلك يا الله رجعني شي عشر سنين
مهما اكبر يا هالقلب ما شاء الله بتضلك شاب ومهما اكبر يا هالقلب ما شاء الله بتضلك شاب آه، مهما اكبر يا هالقلب ما شاء الله بتضلك شاب رح تبقى تعشق وتحب خلقوا ينحبوا الحلوين وانا داخلك يا الله رجعني شي عشر سنين يا الله شوفي حلوي بالستة شو بالعشرين يا الله شوفي حلوي بالستة شو بالعشرين وانا داخلك يا الله رجعني شي عشر سنين وانا داخلك يا الله رجعني شي عشر سنين خبي حكايتك ولا داري الغرام يا جايب لي الكلام بحلاوتك يا جايب لي الكلام ولا قادر اخبي حكايتك ولا داري الغرام على ضحكة عينيك حزني وديره لو تسأل عني على ضحكة عينيك حزني وديره لو تسأل عني أو تبعت سلام وغيره لو تسأل عني أو تبعت سلام أو تبعت سلام يا ابو اجمل حدود ورديه وفي قلبك بحور حنيه يا ابو اجمل حدود ورديه وفي قلبك بحور حنيه حسادك كتير يا حبيبي شغلاهم حلاوتك ديه شغلاهم حلاوتك ديه يا ابو اجمل خدود ورديه وفي قلبك بحور حنيه يا ابو اجمل خدود ورديه وفي قلبك بحور حنيه حسادك كتير يا حبيبي شغلاهم حلاوتك ديه شغلاهم حلاوتك ديه من اول يا روحي ما جتني حبيتك انا وحبيتني من اول يا روحي ما جتني حبيتك انا وحبيتني لو ناس في الطريق قابلتني يتهمسوا عليك وعليا لو ناس في الطريق قابلتني يتهمسوا عليك وعليا يتهمسوا عليك وعليا ويزيد الكلام ويزيد الكلام كبير من كلام حلاوتك كبير من كلام ولا قادر أخبي حكايتك ولا داري الغرام
على ضحكة عينيك حزني وغيره لو تسأل عني على ضحكة عينيك حزني وغيره لو تسأل عني أو تبعت سلام وغيره لو تسأل عني أو تبعت سلام أو تبعت سلام يا حبيبي العيون حوالينا وبتحسب كلامنا علينا يا حبيبي العيون حوالينا وبتحسب كلامنا علينا وإن رحنا يقولوا رحنا وإن جينا يقولوا جينا وإن جينا يقولوا جينا يا حبيبي العيون حوالينا وبتحسب كلامنا علينا يا حبيبي العيون حوالينا وبتحسب كلامنا علينا لو رحنا يقولوا رحنا ونجينا يقولوا جينا ونجينا يقولوا جينا ويا ريتنا نخف يا ريتنا ونداري على شمعتنا ويا ريتنا نخف يا ريتنا ونداري على شمعتنا ونكمل بقى فرحتنا ونقول ما خلاص حبينا ونكمل بقى فرحتنا ونقول ما خلاص حبينا ونقول ما خلاص حبينا يا جايب لي الكلام يا جايب لي الكلام يا جايب من كلام بحلاوتك يا جايب من كلام ولا قادر أخبي حكايتك ولا داري الغرام
على ضحكة عينيك حسني وغيره لو تسأل عني على ضحكة عينيك حسني وغيره لو تسأل عني أو تبعت سلام وغيره لو تسأل عني أو تبعت سلام أو تبعت سلام ما تصدقنيش ياللي بحبك مهما اقول لك ما تصدقنيش ما تصدقنيش ياللي بحبك مهما اقول لك ما تصدقنيش كذاب لو قلت اني نسيتك كذاب لو قلت اروح ولا جيش كذاب لو قلت اني نسيتك كذاب لو قلت اروح ولا جيش ما تصدقنيش ما تصدقنيش ده كلام وبقوله قصاد الناس ببعد عنك عيون الناس ده كلام وبقوله قصاد الناس ببعد عنك عيون الناس لكن انت في قلبي انت روح قلبي انت عز الناس لكن انت في قلبي انت روح قلبي انت عز الناس وغرامك قبله وبعده مفيش ده انا من غيرك ما اقدرش اعيش وغرامك قال وبعده ما فيش ده انا من غيرك ما اقدرش اعيش ما تصدقنيش ما تصدقنيش
Thank you.
لا يا حبيبي قلبي الملهوف قبل ما تسأل وتعالى شوف صدق يا حبيبي قلبي الملهوف قبل ما تسأل وتعالى وشوف ده انت حبايبي ودقات قلبي وحياة حبي يا قمر والناس ده انت حبايبي ودقات قلبي وحياة حبي يا قمر والناس انده لبرمشك ما تكلمنيش ده انا من غيرك ما اقدرش اعيش انده لبرمشك ما تكلمنيش ده انا من غيرك ما اقدرش اعيش ما تصدقنيش اه ما تصدقنيش انا بيني وبينك يا ما في حكايات وكلام تاني ولا في الروايات انا بيني وبينك يا ما في حكايات وكلام تاني ولا في الروايات وهوى الدنيا غير الدنيا مليان حنية مليان إحساس وهوى الدنيا غير الدنيا مليان حنية مليان إحساس وإن قلت نسيتك ما تعاتبنيش ده أنا من غيرك ما اقدرش اعيش وان قلت نسيتك ما تعاتبنيش ده انا من غيرك ما اقدرش اعيش ما تصدقنيش ما تصدقنيش ما تصدقنيش ياللي بحبك مهما اقول لك ما تصدقنيش ما تصدقنيش ياللي بحبك مهما اقول لك ما تصدقنيش كذاب لو قلت اني نسيتك كذاب لو قلت اروح ولا جيش كذاب لو قلت اني نسيتك كذاب لو قلت اروح ولا جيش ما تصدقنيش ما تصدقنيش ده كلام وبقوله قصاد الناس ببعد عنك عيون الناس ده كلام وبقوله قصاد الناس وابعد عن عيون الناس لكن انت قلبي انت روح قلبي انت اعز الناس لكن انت قلبي انت روح قلبي انت اعز الناس وغرامك قبل وبعده ما فيش ده انا من غيرك ما اقدرش اعيش وغرامك قال وبعده ما فيش ده انا من غيرك ما اقدرش اعيش ما تصدقنيش ما تصدقنيش صدق يا حبيبي قلبي الملهوف قبل ما تسأل وتعالى شوف صدق يا حبيبي قلبي الملهوف قبل ما تسأل وتعالى وشوف ده انت حبايبي ودقات قلبي وحياة حبي قمر والناس ده انت حبايبي ودقات قلبي وحياة حبي يا قمر والناس انده لبرمشك ما تكلمنيش ده انا من غيرك ما اقدرش اعيش انده لبرنشك ما تكلمنيش ده انا من غيرك ما اقدرش اعيش ما تصدقنيش اه ما تصدقنيش انا بيني وبينك يا ما في حكايات وكلام تاني ولا في الروايات انا بيني وبينك يا ما في حكايات وكلام تاني ولا في الروايات وهوى الدنيا غير الدنيا مليان حنية مليان احساس وهوى الدنيا غير الدنيا مليان حنية مليان احساس وان قلت نسيتك ما تعاتبنيش ده انا من غيرك ما اقدرش اعيش وان قلت نسيتك ما تعاتبنيش ده انا من غيرك ما اقدرش اعيش ما تصدقنيش ما تصدقنيش العالمين فاكرنا يعني مش فاهمين انت عاجب كده عالمين فاكرنا يعني مش فاهمين لو انت الورد في فوق غصنه لو انت الورد فوق غصنه هتعمل ايه مع الياسمين وليه تشغل قلوبنا ليه ونتحير معاك على ايه ليه تشغل قلوبنا ليه ونتحير معاك على ايه لا انت اول الحلوين ولا انت اخر الحلوين جمال الصورة مش كافي عشان تشغلنا بالمرة وقلبك لو يكون صافي هتبقى أحلى مية مرة جمال الصورة مش كافي عشان تشغلنا بالمرة وقلبك لو يكون صافي هتبقى أحلى مية مرة ومهما طلعت في العالي ومهما طلعت في العالي هتنزل تاني يا مسكين وليه تشغل قلوبنا ليه ونتحير معاك على ايه وليه تشغل قلوبنا ليه ونتحير معاك على ايه لا انت اول الحلوين ولا انت اخر الحلوين انت عاجب كده على مين فاكرنا يعني مش فاهمين انت عاجب كده على مين فاكرنا يعني مش فاهمين لو انت الورد فوق غصنه لو انت الورد فوق غصنه هتعمل ايه مع الياسمين وليه تشغل قلوبنا ليه ونتحير معاك على ايه وليه تشغل قلوبنا ليه ليه ليه ونتحير معاك على ايه لا انت اول الحلوين ولا انت اخر الحلوين تتعاجب مش عاجبك تتعاجب ومش عاجبك كلام الحب والاحباب لو دق الهوى قلبك ليه قلبك يرد الباب تتعاجب ومش عاجبك تتعاجب ومش عاجبك كلام الحب والاحباب لو دق الهوى قلبك ليه قلبك يرد الباب وليه تشغل قلوبنا ليه ونتحير معاك على ايه وليه تشغل قلوبنا ليه ونتحير معاك على ايه لا انت اول الحلوين ولا انت اخر الحلوين انت عاجب كده على مين فاكرنا يعني مش فاهمين انت عاجب كده على مين فاكرنا يعني مش فاهمين لو انت الورد فوق غصنه لو انت الورد فوق غصنه هتعمل ايه مع الياسمين وليه تشغل قلوبنا ليه نتحير معاك على ايه ليه تشغل قلوبنا ليه ونتحير معاك على ايه لا انت اول الحلوين ولا انت اخر الحلوين انا لولا لولا لولا ما بحبك انت وانا لولا لولا لولا ما جرحني انت انا لولا لولا لولا ما بحبك انت وانا لولا لولا لولا ما جرحني انت مرضى بعذاب ويهون شبابي مرضى بعذابي عذابي ويهون شبابي لكن عشانك علشانك انت لكن عشانك علشانك انت راضي بقلبي يا قلبني انت انت كل الحبايب عاشوا ليالي حلوة وهنية وانا قلبي دايب يا ابو قلبي خالي ليه القاسية كل الحبايب عاشوا ليالي حلوة وهنية وانا قلبي دايب يا ابو قلبي خالي ليه القاسية يا ابو الاحباب يا ابو سكة عذاب آه يا ابو الاحباب يا ابو سكة عذاب ترضى بعذابي وهم شبابي ترضى بعذابي عذابي وهم شبابي لكن عشانك علشانك انت لكن عشانك علشانك انت راضي بقلبي يا قلبني انت انت انا لولا لولا لولا ما بحبك انت وانا لولا لولا لولا ما جرحني انت انا لولا لولا لولا ما بحبك انت وانا لولا لولا ما لولا جرحني انت
مرضى بعذابي وهم شبابي مرضى بعذابي عذابي وهم شبابي لكن عشانك علشانك انت لكن عشانك علشانك انت راضي بقلبي يا قلبني انت انت انا خوفي بكره قمر الليالي يعتب علينا ونبقى ذكرى والورد يبقى شوكه بايديه انا خوفي بكره قمر الليالي يعتب علينا ونبقى ذكرى والورد يبقى شوكه بايدينا ده احنا الاحباب يا حبيبي ما احناش اغراب يا حبيبي.
آه ده احنا يا الاحباب حبيبي ما احناش يا اغراب حبيبي ترضى بعذابي ويهون شبابي ترضى بعذابي عذابي ويهون شبابي لكن عشانك علشانك انت لكن عشانك علشانك انت راضي بقلبي يا غالبني انت انت انا لولا لول لول ما بحبك انت وانا لولا لولا لولا ما جرحني انت
انا لولا لولا لولا
ما بحبك انت وانا لولا لولا لولا ما جرحني انت برضى بعذابي ويهون شبابي مرضى بعذابي عذابي ويهون شبابي لكن عشانك علشانك انت لكن عشانك علشانك انت راضي بقلبي يا قلبني انت انت لومك يا عز الناس لومك على عين والراس لومك يا عز الناس لومك على عين والراس احلف لك احلف بغلاتك يا بالي وما في بحالاتك احلف لك احلف بغلاتك يا بالي وما في بحالاتك لا تشربني مر الكاس لا تشربني مر الكاس لا تشربني مر الكاس لا تشربني مر الكاس قلبي قلبي مو قد همومك لومك لومك معدية على لومك الحسرة وانت اللايم قلبي مغروم خاطر بكرة وشك حايم مليت اللوم شوق وحسرة وانت اللايم قلبي مغروم خاطر بكرة وشك حايم سهرني هواك وحيرني عذبني جفاك ومرمرني سهرني هواك وحيرني عذبني جفاك ومرمرني يومك يا مطول يومك يا ويل ما اصعب لومك يومك يا مطول يومك يا ويلي ما اصعب لومك لا تشربني مر الكاس لا تشربني مر الكاس لا تشربني مر دايما قدرين علي قدرين ازاي قولولي دايما قدرين علي قدرين ازاي قولولي عيونكم سحري ولا عيونكم سحري ولا للحب بتغلبوني وخصمكم وجدان قلبي مليان أغاني آه خصمكم وجدان قلبي مليان أغاني وإن رحت لحد تاني وإن رحت لحد تاني والله بتوحشوني علشان غاليين عليا دايما قادرين عليا دايما قادرين عليا دايما قادرين بكلمة وبضحكة تحيروني دايما قادرين بكلمة وبضحكة تحيروني وابعد عنكم وعيونكم للحب وجعوني دايما أجري بكلمة والضحكة تحيروني دايما أجري بكلمة والضحكة تحيروني وابعد عنكم وعيونكم لحبي منعوني ده انا قلبي بين ايديكم وازاي حضر طريقكم اه ده انا قلبي بين ايديكم وازاي حضر عليكم وده كله من عينيكم وده كله من عينيكم والمش اللي خدوني علشان غاليين عليا دايما قادرين عليا دايما قادرين عليا قادرين ازاي ازاي خليتوا قلبي ينساني ويفتكركم ازاي خليتوا قلبي ينساني ويفتكركم وبدوب يا عيون حبايبي لو رحت لحد غيركم ازاي خليتوا قلبي ينساني ويفتكركم ازاي خليتوا قلبي ينساني ويفتكركم وبكتب يا عيون حبايبي لو رحت لحد غيركم او احضر وتحيروني وابعد وتقربوني او احضر وتحيروني وابعد وتقربوني واسهر بالحب وحدي واسهر بالحب وحدي وبرضه بتعجبوني علشان غاليين عليا دايما قادرين عليا دايما قادرين عليا قادرين ازاي دايما قادرين عليا قادرين ازاي قولولي فعيونكم سحري وليا فعيونكم سحري وليا بالحب بتغلبوني علشان غاليين عليا دايما قادرين عليا والله قادرين عليا علشان غاليين عليا علشان غاليين عليا دايما قادرين عليا علشان غاليين عليا دايما قادرين عليا علشان قادرين عليا دايما قادرين عليا علشان قادرين عليا دايما قادرين عليا